تختاروا حاجة نقولها لكم الليلة الكبيرة مثلا خلاص اتفقنا على كده وبيت سيدنا الوالد ونوروها وبيت سيدنا الوالد ونوروها محلى البيارق والناس بيزوروها وبيت سيدنا الوالد دول نوروها محلى البيارق والناس بيزوروها وبيت سيدنا الوالي في الجو عالية محلى البيارق لما دوروها محلى البيارق لما دوروها محلى البيارق لما حمص حمص ده اللي ما يرقص على النار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حبي وتلوع ولا ولا طالش يسترك هتحببش حمص حمص حمص حمص حمص حمص الله الله طعمية الله الله باللون الله الله عجمية الله الله أرجول الله الله الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليء الشوالي يابا الريف والبلالي الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليء الشوالي يابا الريف والبلالي دول فلاحين ودول صعايدة دول من الجلال ودول رشايدة دول فلاحين ودول صعايدة دول من الكنال ودول رشايدة الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كبيرة الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مدين الشواتر يابا الريف والبنادق يا حضرة الأرجل كلي نعم يا عمدة عاوز ايه منين يروحوا المتولي ابدا احنا بينا وصلي عليه طب اللهم صلي عليه تمشي كده على طول على طول لحد ما تلاقي عمارة إيه، لحد ما تدخل يمين تلقى بتاع فول سكنته على نصية حارة إيه، سكنته تدخل يمينك وشمالك شرق وفي التالت تكسر شرق وفي التالت اكسر على اليمين واخد بالك وتمشي على طول تتنختر وامشي على طول واتنختر تفضل كده تمشي وتدب وتخش من مطرح مطلع واخش من مطرح مطلع ولما تلقى مقلب لب ولما تلقى مقلب لب يا رب انك تهت وضعت ايوه يوفى هايلي يوفى سهلي يوفى هايلي يوفى سهلي مع السلامة مع السلامة يا ابو عمة ميلة مع السلامة يا ابو عمة فتح عينك تاكل فينك فينك فينك فينك فتح عينك فينك فينك اوعى لجيبك لا لعب عيبك قرب جرب نشن وسطن ايدك وسطن اضرب يحميك يا ابني تبقى غالب ابنيك قرب لك جسمك قرب لك جسمك قرب لك حريرة للعين يا ابو العيال ميل حريرة للعين يا ابو العيال ميل خد لك سبع فرارير زمارة شوخ ليلة عصفورة يا حليلة ترطيب يا واد ترطيب ترطيب ترطيب ترطيب ترطير ترطير ترطيب ترطير ترطير ترطيب الليلة الليلة السن تعالوا لبرج الساوي يقولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري يقولوا هي الليلة الليلة السن تعالوا بفرجة ساوين يقولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري يقولوا هي في السيرك شجع يهجم على السمع ويركب دغري عليه يقولوا هي وبنات قمرت زي الشرطة حلوة مش عارف ليه يقولوا هي وبنات قمرت زي الشربة حلو مش عارف يقولوا هي وكمان بلياتش تعسمع وناتش وكمان بلياتش وتعسمع وناتش وشوفوا هيعمل ايه قولوا هي السمك مقلي فول وبرقلي صنف زي الفول استقار وخطار في الشقاو من باب يلا يلا سامي وكل يلا يلا سامي اسعى اسعى اسعى اسعى خد لك صورة ستة في تسعة اسعى اسعى اسعى اسعى يا سعى الجورة النار تسعى اسعى اسعى اسعى اسعى ناس من بلدنا هناك هم روح يا ابراهيم من دهلهم سلامات سلامات سلامات سلامات على البلديات سلامات سلامات سلامات سلامات على البلديات سلامات سلامات سلامات سلامات على البلديات الحضراء والسجرنجالة يلا ابنا نصبر يا ولا الحضراء والسجرنجالة يلا بنا نشكر يا ولا شوف الاسمنا نصحب المام ده ربها ربها ربها ويا ماما حي ما عليه تسبح ربك يا نور النبي يا نور النبي ميلتي فوق يا وجيت احبها احبها احبها صحوني من يوم خدتي بعضي وتاني جاي تاني جاي صحوني من يوم خدتي بعضي وتاني جاي يمو المطاهر رش الملح سبع مرات بنقام الطاهر رش الليل سبع عشان معاه يمو المطاهر رش الملح سبع مرات بنقام الطاهر رش الليل سبع شمعات يا عريس يا صغير لابس ومغير واحد يشرب مرق الكسر يا عريس يا صغير عالقف ولا حد يقول لابس ومغير واحد يشرب مرق يا ام المطاهر رش الملح سبع مرات بمقام الطاهر رش الملح سبع شمعات يا عريس يا صغير عالقف لابس ومغير يا عريس يا صغير عالأسود ولا عالبيوت لابس ومغير واحد يشرب مرايس كتكوت بالذمة ده سابع عايب مسفوف من وقت قليل مولد شله يا معادم عقبال اولادك خلف واحد مظبوط واتنين مصري عمر حاضر جاي لك دغري بيتتا ماشي بيتتا ماشي يا وردي قاعد على الكراسي بيتتا ماشي بيتتا ماشي يا وردي قاعد على الكراسي بيتتا ماشي بيتتا ماشي يا وردي قاعد على الكراسي بيتتا ماشي بيتتا ماشي يا وردي متى ماشي متى ماشي يا وردي قاعد على الكراسي متى ماشي متى ماشي يا وردي متى ماشي متى ماشي يا وردي قاعد على الكراسي متى ماشي متى هات شاي دقدق عيني وراسه سمعنا يا ريس حنتيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا يا ريس حنتيرة للصبح معاك السهيرة. سمعنا يا ريس حنتيرة سمعنا سمعنا سمعنا يا غزال يا غزال العشق عدال دواب تاني دوب كلتني خايا آه آه يا غزال يا غزال العشق عدال دواب تاني دوب كلتني خايا يا يا شفتك في الصفرة والله وانا لا جوا ولا حولا يا شفتك في الصفرة ولا هو انا انا لا جوا ولا حولا ده هو بتلهي قلبي على ولا اه يا غزال اه يا غزال يا غزال العشق حلال ده هو بتاني جوب خليني خيال يا يا ربي يا عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال يا ربي يا عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال وغني وارقع بالمول واقف يا ليل يا ربي يا عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال يا ربي يا عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال وغني وارقع بالمول واقول يا ديك وقف يا ريس حنتيرة في ناس هنا قاعدة كتيرة ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي اه اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا نخرج يا من سعيد شرايط الطرماي انا شجيع السيمة ابو شنب بريمة انا شجيع السيمة ابو شنب بريمة اول ما اقول علي هب واصرخ لسركة ها ها ها السابع يتكهرب ويبقى فركة حالا بالا سأصارع اسد انما ايه متوحش وهخلي وجهه شوارع تسقيفة يا ناس ما يصحش اوجه اوجه اوجه تسقيفة بقى اوجه تسقيفة عمار تشجيع عمار تسقيفة عمار تشجيع عمار تعالى لله لله لله لي يا حبيبي تعالى لي اوعد يا رب اوعد اوعد يا رب اوعد ادي كمان قهوه يلا بنا يشعل يدخل على شهوة أيوة على شهوة يدخل على شهوة أيوة على شهوة صار بالهوى شاش وانت تدراني صار بالهوى شاش وانت ما تدراني ضرب شاور لشاور عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي انت انت هوا العصار يا واد على سطحي دار يا واد هوا العصار يا واد على سطحي دار يا واد كدني ورماني رماني عليك ولا انت داري صار بالهوى شاي وانت بتتغني صار بالهوى شاي وانت بتتغني ضرب شمس شمس عليك حب الهوى ماشي ماشي حب الهوى ماشي آهين يا ناري يا ناري منك يا جاري يا جاري آهين يا ناري يا ناري منك يا جاري يا جاري كدني ورماني رماني عليك هوى العصاري صار بالهوى شاي وانت ما تتغير صار بالهوى شاي وانت ما تتغير ماشي ماشي ماشي كلامك اه اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شرعة طومات ورينا القوة يا ابن انت وهو ورينا القوة يا ابن انت وهو مين عنده مروة وعامل لي بتوة يقدر بأدارها على سكت بها ويفرقع بومة وسع وسع وسع وسع انا دقت بها واضرب من بومبة انا مستعمرة من ضرب شكابة صيت من القلعة تسوقت الدالة صيت من القلعة تسوقت الدالة صيت من القلعة تسوقت الدالة ده انا واخد السمعة طب يلا تعالى لا يا عم سعيدة هاو دي البدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة اولاد الحلال بنت تايهة طول كده رجلها الشمال فيها فلكة سيدة زحمة يا ولدة كم عيل ده فريرة للعيل الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليء الشوادر يابا بنتك وبناتك الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليء الشوادر يابا بنتك وبناتك يصبح عاد يا ربي يا عالم بالحال يا حبيبي ويصبح عاد وغني وارقع بالمول واقول يا ليه وقف يا ريس حنتيرة في ناس هنا قاعدة كتيرة ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميرة تعميرة ولا واحد شاف اه اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا من سعيد شارع الطرماي انا شجيع السيمة ابو شنب بريمة انا شجيع السيمة ابو شنب بريمة اول ما اقول عليه هب واصرخ لسرقة ها ها ها السبع يتكهرب ويبقى فرخة حالا بالا سأطارع أسد إنما إيه متوحش وعجلي وجهه شوارع تسقيفة يا ناس ما يصحش أهو جه أهو جه أهو جه تسقيفة بقى أهو جه تسقيفة أمار تشجيع عمار تشجيع عمار تشجيع عمار تعالى لله لله لله لي يا حبيبي تعالى لي اوعد يا رب اوعد اوعد يا رب اوعد ادي كمان قهوة يلا بنا يا مسعد ندخل على سهوة ايوه على سهوة ندخل على سهوة ايوه على سهوة صار في الهوى شاش وانت ما تدراش صار في الهوى شاش وانت ما تدراش ضرب شاور لشاور عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي. حكم الهوى ماشي. ها والعصار يا واد على سطحي دار يا واد.
ها والعصار يا واد.
على سطحي داري يا واد.
كدمي ورماني رماني عليك ولا انت داري صار في الهوى شاش وانت ما تدراش صار في الهوى شاش وانت ما تدراش ضرب شوت بشوت عليه حكم الهوى ماشي ماشي حكم الهوى ماشي آهين يا ناري يا ناري منك يا جاري يا جاري.
آهين يا ناري يا ناري.
منك يا جاري يا جاري.
جدني ورماني رماني عليك هوى العصاري طار في الهوى شاش وانت ما تدراش طار في الهوى شاش وانت ما تدراش ماشي ماشي ماشي كلامك اه اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الطومات ورينا القوة يا ابن انت وهو ورينا القوة يا ابن انت وهو مين عنده مروة وعامل لي فتوة اللي ضربي قدارها على زقة فرقع بومبا وسع وسع وسع وسع انا دقت ضرب واضرب من بومبا انا مستعمرة من ضرب شكامبا طلعت من القلعة قلت سوقت الدالة طلعت من القلعة قلت سوقت الدالة سيد نسأل عالي سويت الليلة ده انا واخد السمعة طب يلا تعالى لا يا عم سعيدة هقاوي دي البدلة جديدة سعيدة يا مبدلة جديدة سعيدة يا مبدلة جديدة أولاد الحلال بنت تايهة طول كده رجلها الشمال فيها فلكة السيدة زحمة يا ولدة كم عيل تهرر للعيل الليلة الكبيرة يا عمي والعيل